أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك اللهم آتنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هل تعرفون مدى شدة الحساب يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم أن تعرض على رب العالمين وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا يوم تدنو الشمس من الرؤوس الشمس تبقى ملاصقة لرؤوس الناس المقدار ميل والميل ده مش معناه كيلو ولا مسافة بعيدة قالوا الميل ميل الكحل عارف الكحل كده لما يبقى تحت العين وهكذا تدنو الشمس من الرؤوس يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم فمنهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم قبل يوم القيامة وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومها سيكلمك الله ليس بينك وبينه ترجمان كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة تصور وانت في الحشر واقف في مليارات المليارات من الناس ثم ينادى عليك باسمك واسم أبيك هلم إلى ربك فلا تدري بأي لسان تجيبه هترد تقول ايه بأي قدم تخطو إليه والكل مهموم نفسي نفسي فتقدم على ربك فيسألك عن عمرك عن شبابك عن مالك عن كل صغيرة وكبيرة كل ذلك مستطر كل ذلك مكتوب فتذهب إلى ربك ولا تدري بماذا ستجيب فيسألك ويقول لك لم لم تصنع كذا لم لم تصنع كذا لم عملتش ليه ما أنفقتش في سبيل الله في بعض الآثار أن الله عز وجل يقول للعبد لو أعطيتك مثل هذه الجبال ذهب هل تفتدي بها اليوم من سوء الحساب فيقول إيه يا رب كلها لك أفتدي بها من هذا العذاب فيقول قد طلبت منك أيسر من ذلك أقل من كده خالص اتق النار ولو بشق تمرة تصور بقى كل حاجة كل حاجة موجودة وتتحاسب عليها وتقرر عليها ذنب ذنب فما شئت أن تذكر من قلب يخلع وكبد يتصدع ولسان يتلجلج وأحشاء تتموج ونفس تريد أن تخرج فلا تترك أن تخرج قال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ألم يعلم بأن الله يرى هو أنت لما كنت قاعد بتبص على ما حرم الله وتتلذذ بمعصية الله نسيت انه رقيب شهيد بصير ستقف بين يديه ويحاسبك على ذلك كله ألم أكن رقيبا على أذنيك وهكذا عن سائر أعضائك سمعت بهم ما حرمت عليك لماذا وتلذذت بسماع الأغاني والموسيقى وكذا وكذا لماذا وهكذا يقرر الأعضاء عضوا عضوا فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك يقول لك اديتك عينين وسلبتهم من غيرك بصيت على الحرام ليه اديتك صحة وسلبتها من غيرك استعملتها في مخالفة أمري ليه يعدد عليك النعم ويعدد عليك المعاصي بعد هذا كله نفسك تقف الموقف ده ولا نفسك تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب النهاردة كلامنا عن أمر إذا اتصفت به انقلب البلاء نعيماً وأدخلت الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب عن مقام جليل من مقامات الإيمان عن أفضل الأعمال القلبية التي تقربك إلى الرحمن هو نصف الدين كما يقول ابن القيم هو عامل زي المركب في البحر فلو انك ساير في البحر والمركب ده وقف تقف تيجي تسبح بعد كده تبقى العملية محل خطر يا هتعرف توصل يا مش هتعرف إنما لو في المركب تقدر توصل إلى بر الأمان هو بالضبط كذلك إنه التوكل نصف الدين قال الله فاعبده وتوكل عليه وقال إياك نعبد وإياك نستعين لن تعبد بغير استعانة وتوكل لن تصل إلى الله إلا بهذا المركب أن تتوكل عليه حق التوكل هو سبب أن تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب والحديث مشهور في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هكذا هؤلاء أمتك شافهم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة واحدة شاف ناس قد كده فظنهم أمته فلقى ده أمة سيدنا موسى بعد كده نظر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث اتجاهات كل واحدة مليين الأفق كلهم من البشر قيل هذه أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فالصحابة بدأوا كل واحد يفكر مين هم اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب فتفرق الناس فقال أما نحن فولدنا في الشرك احنا طلعنا مش ملتزمين قبل ما تبنا وعرفنا الطريق وتعلمنا وبدأنا نمشي خدت المسألة وقت طويل ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا بس العيال هي اللي هتخش الجنة كده من سبعين ألف من غير حساب ولا سابقة عذاب فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال هم الذين لا يتطيرون ما بيتشأموش ولا يسترقون وما بيطلبوش الرقية الدواء ولا يكتوون ولا يكتوون ان الكي ده كان عندهم اخر حاجة في الدواء ان هو بقى يكوي محل الجرح او ما شابه محل الشاهد وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاش بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال سبقك بها عكاشة إن كان الحديث مشهور بس النهاردة من الطرائف أن وجدت في بعض الشروح أن ذكروا أن هذا الرجل الثاني كان معلوما بنفاقه لذلك لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج من الموقف بكلام مليح قال له سبقك بها عكاش الشاهد استنوا بقى سيدنا عكاش بن محصن هذا تعرفوا عنه ايه اللي هو يعني ثابت بالنص ان هو من السبعين الف اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب في الاستيعاب لابن عبد البر وأسد الغابة لابن الأثير ذكروا أن عكاشة كان من سادات الصحابة وفضلائهم وكان من أجمل الرجال كان جميل هاجر إلى المدينة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وشهد بدر والجميل بقى كرامة حدثت له يوم بدر وهو بيقاتل ويجاهد انكسر سيفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرجونا اداله عصاية فانقلبت في يده سيفا كان أشد بياضا من أي شيء وكانوا يسمون هذا السيف العون قاتل به حتى فتح الله عز وجل على رسوله وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ومن الجميل أن سيدنا عكاشة قتل شهيدا في حرب الردة على يد أحد مدعي النبوة طليحة ابن خويلد الأسدي فقتله هذا الرجل الفاجر الذي ادعى النبوة وكانت شهادة لله سبحانه وتعالى هذا سيدنا عكاش بن محصن منهم من برضو الناس اللي فيهم المعنى ده عشان الحديث سيدنا عمران بن حسين جاله بواسير ابتلي بذلك وكان يصبر على ألمها فكانت الملائكة تأتيه وتسلم عليه فانقطع بعد ذلك تسليم الملائكة لما اكتوى جاء في الآخر خالص من شدة المرض به واحد أشار عليه أن يكتوي فاكتوى علشان الجرح يلتئم يعني ويخفف عنه شدة الألم فلما اكتوى ما أتته الملائكة ثم إنه بعد ذلك صبر على الألم فعادت الملائكة تسلم عليه الكلام ده يمكن تقولوا ده انتوا بتجيبوا الكلام ده منين الحديث في صحيح مسلم الحديث في صحيح مسلم هذا قال عمران بن حسين لأحد التابعين يدعى مفرق قال أحدثك حديثا أقول لك عن سر عسى أن ينفعك الله به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ما عشان كده انت لغاية هنا مش هفيش مشكلة النبي بيكلمه عن المناسك بعدين قال ايه ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم علي خليها بقى في سرك ومالكش دعوة هو بيقول له كده يعني وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد أي أن سلام الملائكة عليه عاد بعد ذلك من الجميل كذلك لما كان يشتد به المرض أحد الناس دخل عليه وقال له يعني هل أتينا لك برقية يعني هو ده بقى لا يسترقون قال أحب ذلك إليه أحبه إليّ الكلمة دي تلاقيها على لسان سيدنا سعد بن أبي وقاص وتلاقيها على لسان السلف كثيرا وأنا بحب أقولها لكم كتير أصلها حلوة أوي بتخلص موضوع الرضا كله أحبه إليه أحبه إليه هو ربنا حابب إن أنا أبقى كده إن أبقى في المكان ده إن أنا يصيبني ده أحبه إليه أحبه إلي بس مش معنى كده ان احنا ما ندعيش ان ربنا يكشف البلاء وانه كذا وكذا وما ناخدش بايه الاسباب لكن المعنى في الاخر خالص أنا راضي بما قسمت لي يا رب شفتوا قد إيه بقى الموضوع بتاعنا ده موضوع خطير جدا يدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب من فضل التوكل أنه سبب محبة الرحمن لأن الله يحبهم قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولو حبهم يبقى خلصت لانه احنا قلنا الكلام ده في دروس المحبة اكتر من مرة لو حبت خلصت كل مشاكلك في الحياة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهكذا يملأ الله عليك كل شيء في حياتك فخلاص يدفع عنك وما يلحقكش لا أذى ولا ضرر ولا هم ولا غم ولا الكلام ده كله لأنك صرت حبيب الرحمن فمن الأسباب اللي توصلك للمعنى الجميل قوي ده التوكل ومن فضائله كذلك أنه صفة عباد الرحمن قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يبقى صفة العباد المؤمنين الصالحين إن هم إيه؟ متوكلين على الله جل وعلا وكذلك من فضائله أنه سبب لنصرة الله لعبده شوفوا بقى ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وتلاقوا المعنى ده بقى مضطرد في القرآن شوفوا سيدنا نوح يعاني كل العناء 950 سنة دعوة حتى يقول يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت هو ناصري ومؤيدي وهو كافيني وأنا عملت اللي عليا وبلغتكم رسالات ربي شوفوا إذا وجدنا الناس لا يقبلون حكم الله بالذات في المسائل الخلافية اللي احنا متعايشين فيها ازاي تعملوا كذا وكذا الكلام ده ما ينفعش في زماننا ده انتوا عايزين دلوقتي بعد ما بقينا في القرن الواحد وعشرين لسه هتاخدونا بكلام العصور الوسطى و... يا جماعة كبر دماغك المسألة ما تنفعش كده يعني خليك فاهم الدنيا ماشية ازاي لازم تبقى المسألة برضو يعني ولا يرضون بحكم الله فاستمع لقول الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله بين للناس وبعد ذلك ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وأفوض أمري إلى الله فتوكل على ربك فينصرك إذا كان المسلمون اليوم مستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها بلاد المسلمين محتلة نساء المسلمين تهتك أعراضهم دماء المسلمين في كل مشارق الأرض ومغاربها فإن سبيل النصر يبدأ من ها هنا يقول الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ها وعلى الله فليتوكل المؤمنون كأنه يقول إن كنتم في حال ضعف فالنصر بيد الله فتوكلوا عليه ارمي بحملك عليه فوض أمرك ليه عليك بس تاخد بالأسباب اللي هو دلك عليها وبعد ذلك اترك النتائج لها المعنى ده لو ارتوت قلوبنا به ما يبقاش فيه هزيمة نفسية وما يبقاش فيه احساس بالاحباط واليأس وما ننفعش والكلام ده لانك عارف ان ربنا لن يخذلك ولن يتركك والله ناصر دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون التوكل لا ينقطع حتى لو مكن الله لأهل الإيمان في الأرض ربنا يقول وإن جرحوا للسلم خلاص خلصت المعركة احنا متوكلين على ربنا طول ما احنا في هذا الصراع لكن الحمد لله ربنا مكننا في الأرض يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها و... وتوكل على الله طول الوقت اوعى تنسى ربك اوعى ترمي بحملك على نفسك او امكانياتك او قدراتك او وتقول ان المشكلة ان احنا ما عندناش قدرات ان احنا ما عندناش امكانيات لو معانا فلوس لو كان عندنا لو كان لو كان لو كان كان زماننا بقينا حاجة تانية انا لو معايا فلوس دلوقتي كنت اتجوزت وعفيت نفسي وما وقعتش في المشاكل لكن يلا بقى قدر الله ما شاء فعل وكأن الله لا يراك وهكذا كل واحد عنده حاجة ماسكها كده وايه والشماعة اللي بيحط عليها كل مخالفاته ومعاصيه لغاية الأمة نفسها ما هي احنا ما عندناش ما عندناش تقنيات وما عندناش وما عندناش وما عندناش فهنعمل ايه احنا هنعيش مستضعفين وهنموت مستضعفين كل هذا ناتج عن سوء الظن بالله وعن عدم اليقين والثقة بالله وهي دي المعاني اللي هتوصل للتوكل التوكل هو سبب العز يقول الله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ليه آخر الآية يقولها فإن الله عزيز حكيم ليه بعد التوكل دلالة على أن من توكل عليه عز إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت مش ممكن تكون في معية ربنا وربنا يذلك إنما أنت بتذل بإيه بالمعصية أبى الله إلا أن يذل من عصاه الشهوة ذنوب السر المشاكل اللي انت عارفها من نفسك هي دي اللي جايبة راسك في التراب هي دي اللي مخليه رجليك في الوحل هي دي اللي مش مخلياك ترفع راسك ذل المعاصي وعز الطاعة فعشان كده ما بتحققش التوكل صح يقول ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز يعز المتوكل حكيم يدبر أمره فيديله اللي هو يصلحه واللي يكون فعلا مرضي له فتلاقيه اللي هو عايزه اللي الواحد نفسه فيه هو اللي ربنا يريده هو اللي ربنا يقدره هو دي سعادة العبد تلاقيهم كده عندي إقبال على الطاعة نفسي دلوقتي أمسك مصحف وأقرأ وربنا يحب أن أنا دلوقتي أمسك مصحف وأقرأ ويقدر ان انا فعلا اعمل كده هو ده سعادة العبد في اجتماع هذه الارادات فسبب العز في التوكل وسبب نزول الرزق احنا لسه قايلين ومن يتوكل على الله فهو حسبه يقول الله جل وعلا فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا وعلى وعلى ربهم يتوكلون يبقى مين اللي سيرزقون بالرزق الحسن دنيا وآخرة اللي هيحققوا معنا التوكل ده وفي هذا الحديث المشهور حديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا بطنها فاضية ما فيهاش فيها أي حاجة وتروح بطانا هو ده معنى التوكل في كلمتين الطير بيعمل ايه بيكد وبيكدح وبيتطلب الرزق ومش قاعد مستني ان الشجرة تنزل له الحب ويقول يا رب انت خلقتني وانت بقى تدبر لي امري تجيب لي رزق لغاية عندي انما بتروح وتكد وتكدح وتطلب الرزق وتتوكل على الله عز وجل في ان يرزقها فيعطيها الله جل وعلا هو ده معنى التوكل في المسند قصة ظريفة أوي انه رجل وامرأة من السلف فكان الرجل لا يقدر على أن يأتي لزوجته بما يسد جوعتها الراجل على قد حاله غلبان فقير فالشاهد جاء الرجل مرة من سفر فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة يعني جعان قوي داخل عليها تعبان خلصان فقال لامرأته أعندك شيء عندك أي حاجة فهي ما عندهاش حاجة فعلشان ما تصدموش يعني تقول له هو اللي يعيش معاك يبقى معاه حاجة فما تدهلوش كده فبدأت تهدئ من روعه قالت نعم إن شاء الله رأفة بحال هذا الزوج فقالت له أتاك رزق الله على اعتبار أن ربنا يعني هيدينا إن شاء الله الرزق وهي ما عندهاش أي حاجة فالراجل استريح شوية فبدأ يستحسها الجوع بقى زي ما انت عارفين فبدأ يا ستي فين الأكل ويحك أبتغي إن كان عندك شيء هاتي يا ستي يا جعانين عايزين ناكل قالت لحظة بالراحة بس إن شاء الله حاضر هنشوف كده الموضوع ده اهي يمكن ينام يمكن يحصل اي حاجة ويبقى خلصنا مفيش فايدة حتى طال عليه الجوع فقال ويحك إن كان لديك خبز فأتيني به فإني قد بلغت مبلغي من الجهد طب هاتي رغيف عيش أي حاجة بس كنت انت يا غد دلوقتي لسه ما طبختيش يعني مشي الأمور بأي حاجة فقالت نعم إنه الآن ينضج في التنور في الفرن هو مفيش حاجة في الفرن أي حاجة فأوقدت الفرن وأخذت في الدعاء ثقة بما عند الله الحديث في المسند كده والله والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي القصة على اعتبار أنه حالة من الحالات اللي ربنا سبحانه وتعالى أجرى فيها كرامة فخرجت تسلي زوجها الحاجة في الفرن اصبر ومفيش فايدة الراجل مش عايز ينام فرجعت فوجدت في تنورها جنوب غنم مندي شفت اي خدمة ورحييها انتوا عارفين الرحى بتاعت الفلاحين دي لما كانوا بيعملوا القمح ويطحنوه ورحييها تطحنان والرحى قاعدة بتطحن فقامت إلى الرحى بصت لقى دقيق قاعد بينزل من الرحى فأخذت تنفضها فأخرجت ما في التنور خرجت اللي كان في الفرن الخروف وأخذت تلم ما خرج من الرحى قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم بص سيدنا أبو هريرة بيحلف بيقول والله العظيم ده كلام النبي فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة لو ما كانتش لمت الموضوع ووقفت الحكاية لكانت الرحى دي تقعد تشتغل ليوم القيامة تشتغل كده من عند الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ثقة في الله دعت ربها فاستجاب لها بس هم كانوا بيفهموا صح احنا بقى لو فهمنا الكلام ده الاخوات النهاردة مش هيعملوا اي حاجة هيروحوا وتقول له يا رب ثقة في الله اطلع على الخروف فمش هينفع من فضائل التوكل أنه خير ما يعتصم به العبد الصالح من الفتن واحنا ما فيش زمن في فتن زي اللي عندنا شبهة تقول شهوات ما تقولش اكتر منها عدد من هنا للصبح فما فيش اكتر من كده فتن واحنا محتاجين نستعصم عشان نعرف بس نعدي بر الامان الله جل وعلا حكى عن اوليائه عن سيدنا ابراهيم والذين معه انهم قالوا لما اشتد عليهم البلاء ربنا عليك توكلنا عايزين نحفظها ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ويقول سيدنا ابن عباس لما ألقي إبراهيم في النار كانت كلمته حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها أصحاب محمد في غزوة أحد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إيه اللي حصل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الأمر أتى لهم بالرحمة والسعادة والطمأنينة وهكذا حال المتوكل على ربه يعصمه الله جل وعلا من هذه الفتن ويخفف التوكل من المشاق والصعاب شوف المهاجرين يهاجروا فيظلموا ويعذبوا وينالوا أشد العذاب فيهاجروا الأوطان والأهل والخلان كل هذا يهونه عليهم التوكل يقول الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مين دول الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون عشان كده التوكل يريح العبد نفسيا شقيق البلخي والأثر عنه في شعب الإيمان للبيهقي كان بيقول لكل واحد مقام يتوكل عليه فهذا متوكل على ماله ما هو ده السؤال انت راكن على ايه بجد لما هتحصل لك مشكلة هتعمل ايه راكن على ايه كارت في جيبك اسم فلان الفلاني على موبايلك رصيد في البنك هينفعك راكن على ايه هو ده متوكل على ماله او متوكل على نفسه انت مش عارف بتكلم مين انت مش عارف انا ابن مين في مصر متوكل على نفسه متوكل على لسانه واحد بقى محامي ولا حاجة فساعة ما يقف وقفة من دول يعمل فيها مرافعة ما حدش يعرف يكلمه متوكل على لسانه متوكل على سيفه ايده متوكل على سلطانه ومتوكل على ربه فكان يقول فأنا المتوكل على الله فالمتوكل على الله يجد الاسترواح ألم يقل الله وتوكل على الحي الذي لا يموت كل ده يفنى إلا الله فحي لا يموت فمن كان مستروحه إلى غيره فيوشك أن ينقطع عنه ويشقى الفلوس تروح الصحة تبلى اسم فلان يبقى مش في منصبه ده ويتغير و و و و والدنيا تقلب وبعد ما كنا في علية القوم نبقى من أهل الطبقات الوسطى وما هو دونها وهكذا فأي حد يتوكل على غيره يكله الله إليه فيتبين له أنه توكل على ما يموت ويفنى وينقطع أما المؤمن فيتوكل على الحي الذي لا يموت عرفنا فضائل التوكل طيب ايه حكم التوكل فاكرين لما كنا بنقول في الخوف وغيره ايه حكم التوكل مستحب سنة مباح مكروه حرام واجب يعني الذي لا يتوكل على الله آثم مش اللي ما بيعملش الفرض بيبقى آثم اه والله التوكل على الله فرض بنص القرآن الآيات دي كلها مش جماعة بتوع أصول الفقه بيقولوا الأمر للوجوب الأمر يفيد الفرضية لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة فرض آتوا الزكاة فرض وما عندناش دليل يقول ان هو مش فرض ربنا بيقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون كل الآيات دي كلها أمر أمر وتوكل على الحي الذي لا يموت لا ده في حاجة كمان ده شرط الإيمان به قال ايه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يبقى اللي مش هيتوكل لن يصل إلى هذه الدرجة في الإيمان شرط من شروط الإيمان وقرن الله التوكل بالإيمان كما في قصة موسى قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فيبقى التوكل قرين الإيمان شرط من شروط الإيمان واجب على عباد الرحمن شفتوا يا جماعة ان احنا محتاجين نتوب من حاجات مش واخدين بالنا منها خالص واخدين بالكم كله ايه بيتوب من ايه من النظرة والكلمة وال... والصلاة اللي فاتت و و و و من المشاكل مش كده مش هي دي الذنوب اللي هي بتحركنا وبتخلينا نبتدي نقول عايزين نتوب ده في ذنوب تانية ولا حد داري بيها خالص قلة توكلك على ربك انك في العمل ده رميت الحمل على نفسك قلت ان شاء الله انا قادر على اني اعمل واسوي ونسيت انك تتوكل على ربنا يضيع وتقع في ذنوب وانت مش داري عملت ايه بس عملت ايه نسيته غفلت عنه حسدت ان انت اللي ليك القدرة ان انت اللي تقدر ونسيت حوله وقوته ذنب عنده دي شفتوا قد ايه احنا محتاجين نراجع حساباتنا مع ربنا يعني ايه توكل بقى عشان نتعلم عايزين ناخد النهاردة الوصفة كيف نتوكل على الله حق توكله نفهم الأول بس يعني ايه توكل التوكل في اللغة معناه الاعتماد انك تعتمد ترمن حملك زي ما بقولها لك الاعتماد وتفويض الأمر إلى الله بس بشرط لازم في التوكل الإحساس بالعجز فالمتكبر ما ينفعش يتوكل اللي ما يستشعرش ان هو ذليل فقير خاضع الى ربه ويتكبر بقى بأي حاجة من الحاجات دي الفلوس المنصب الجاهل أي ما كان فيتكبر بها ده عمره ما يتوكل هيتوكل ليه هو حاسبها كده بص انت تذاكر 8 ساعات تجيب جيد 10 ساعات تجيب جيد جدا 12 ساعة تجيب امتياز هتمشي على الجدول ده تعمله تديها انت 12 ساعة برضه تجيب مواد مفيش فايدة هي كده هو حاسبها حاططها القانون وهيتمشيه وخلاص ودي اكتر من واحد واوائل الدفعات بيقولوا الموضوع تيجي تجرب مش نافعه قالوا عرفت الله بنقد العزائم يعني خلاص ما كل حاجه اهي تمام الكتاب صم مفيش اكتر من كده هات اي حاجه هيقول ومفيش فايده السطرين اللي ما بصش فيهم هم اللي جه فيهم الامتحان حاجه يعني مش جايه خالص معاك خالص يعني هو كده لانه بيبتدي يرمي الحمل تخرج انت من حاجات انا افتكر ان واحد ايام الدراسه وبتاع تخرج والله يظلمني لو يعني نقصني حتى درجه يظلمني لو عمل فيا كده تخرج تاخد فوق دماغك وتخرج من بتاع تقول يا رب اعدي بس والامور تمشي الحمد لله تلاقي نفسك جايب امتياز ما اعرفش ازاي هو الراجل الحمد لله كان بيبص كويس الحمد لله بس ملناش دعوه احنا الحمد لله ده مش شغل ربك بقى انت هتتدخل في الحاجات دي ليه فهو كذلك فاللي يبتدي يرمي حمله على اي حاجة من الكلام ده يبقى وقع في معنى يبعده عن التوكل يبقى كأنه كده انتقص ويمكن ضيع معنى التوكل من قلبه الاعتماد والتفويض والإحساس بالعجز ده المعنى في اللغة المعنى ده عايز بس قبل ما نقول المعنى في الاصطلاح انه التوكل فيه نوعين المعنى الوكالة هو في توكيل من الرب للعبد ولا مفيش يعني ربنا بيوكل بعض الناس ببعض الحاجات ولا ده ما بيحصلش يعني يفوض لهم بس لكن لا يعتمد عليهم زي ما احنا بنعتمد يفوض لهم بعض الأمور صح اه طبعا شوفوا ربنا يقول ايه أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وكلنا بإيه؟ وكلنا بإقامة الشرع بالدعوة بالجهاد في سبيله بحفظ الدين قوما ليسوا بها بكافرين ده المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة دول اللي هيحفظوا دين ربنا سبحانه وتعالى في حاجة جميلة قوي حصلت رؤية رآها بعضهم للإمام أحمد الإمام أحمد لما حصلت محنة خلق القرآن كل العلماء كل المشايخ كل الدعاء اجابوا وسؤال القرآن مخلوق ولا لا اللي يقول مخلوق بالسلامة يشتغلوا إلى أن وصل إلى الإمام أحمد فثبت وقال القرآن كلام الله فعذب واضطهد ومنع من التحديث وكان رأس المعتزلة اللي هم كانوا قايمين بالموضوع ده واحد يدعى ابن أبي دؤاد فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية وهو يقرأ فإن يكفر بها هؤلاء فأشار إلى أحمد بن أبي دؤاد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فأشار إلى الإمام أحمد وهذه من الرؤى الصالحة التي رؤيت للإمام أحمد ليثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة يبقى عرفنا المعنى في اللغة ان هو يدور حول الاعتماد والتفويض طب في الشرع معناه ايه بقى يعني ايه التوكل اللي احنا المفروض نتحلى به شرعا خدوا بالكم عايز افرق لكم ما بين حاجتين ربنا يقول اياك نعبد واياك نستعين بعدين قلنا دلوقتي فاعبده وتوكل عليه الاتنين تحسوا معنى واحد ايه الفرق ما بين الاستعانة والتوكل قال لك هنا بقى التوكل أعم من الاستعانة التوكل أكبر من الاستعانة التوكل يبقى في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية التوكل في كل حاجة انت رايح تشتغل انت رايح تتجوز انت رايح اي حاجة رايح تطلق اي حاجة تتوكل على الله جل وعلا ماشي يبقى توكل سواء كان هذا أمر أخروي أو كان أمرا دنيوي أما الاستعانة فلا تكون إلا في العبادة الاستعانة ما تحصلش إلا في إيه؟ عشان نستخدم المصطلحات صح الاستعانة ما تبقاش إلا في العبادة أستعين بالله على عبادة من العبادات أما الأمور العامة دي يبقى فيها الإيه؟ التوكل وعشان كده التوكل اعتماد على ربنا في إيه؟ في جلب منفعة إنه يديني خير أو يدفع عني شر بشرط إن أنا آخد الأسباب خدنا الأمور واحد أعتمد على ربنا أفوض أمري ليه في إيه؟ في حاجة تعود عليا بخير او تدفع عني شر بس بشرط ان انا اخد بالاسباب اللي توصلني للمعنى ده تعالوا بقى نحط الوصفة هناخد الوصفة في خمس او ست حاجات اللي توصلك لدرجة التوكل اول شيء يوصلك للتوكل انك تعرف رب لو عرفته هتثق فيه المشكلة صدقني ان انت مش واثق فيه تمام الثقة عشان برضو الكلام يبقى مظبوط تمام الثقة هل في قلبك اللي كل مرة برددها لك عشان احفرها في وجدانك آه الله أمرنا بهذا إذا لن يضيعنا هل في قلبك وما كان الله ليضيع إيمانكم ليه خايف ليه لما تقابل بأي فتنة أو أي ابتلاء تبتدي تتهز وتشك وترتاب وتبقاش عارف تعمل ايه والدنيا كلها تسود في عينيك ومفيش فايدة وانا كده وهرجع تاني ومفيش فايدة انا ربنا لا يريدني في هذا الطريق ليه ليه ليه, ليه؟ ألا تثق في ربك العلي الأعلى الجليل شوف بقى الفرق الرجل الحديث الصحيحين مسك السيف والنبي نايم صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني ها يا محمد محدش يقدر دلوقتي يمنعك مني فقال له النبي الله الله الله ثلاثا فوقع السيف من يده ثم لما أصبحوا قال لهم النبي الخبر فما عاقبه وأجلسه بجواره خدوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم الراجل كان هيقتله مش قال لهم شفتوا الراجل ده النهاردة كان عايز يعمل كذا وكذا خلصوا عليه بقى خلوه عبرة للمعتبرين ما صنع ذلك صلى الله عليه وسلم قال فلم يعاقبه وجلس بس الشاهد بقى الحتة من يمنعك مني قول لي انت هتعمل ايه ساعتها السيف فوق دماغك الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اي حاجة ماشي صح والواحد صحيح عشان بس ننضبط ما احنا مش مش هنوصل للمعاني دي بس يعني لو لو حصل الموقف ده خلاص اللي انت عايزه خد كل حاجة انظر له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لو بصوا خلاص هيخلصوا علينا هيخلصوا علينا ما ظنك باثنين الله ثالثهما هو هيضيعني مش ممكن يضيعني شوف هو المعنى ده اللي محتاج تروي قلبك بيه أبو بكر لما تعلم هذا الدرس في الهجرة لما جه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المال فيقول له يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فيقول أبقيت لهم الله ورسوله على أنه هو في الغار خايف بس الدرس خلاص اتعلمه في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم عارفين القصة بتاعت سيدنا خالد سيدنا خالد كان في قتال الروم فهم قالوا مش هنسلم حصن من حصون الروم مش هنسلم إلا لما خالد يشرب السم بص بقى يعني خلاص كده طيب اللي يشرب سم النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى سما فقتل نفسه فسم في بطنه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا دلوقتي في حاجتين الناس هتقتل والله أعلم المعركة هتوصل لغاية فين وهي القصة دلوقتي نشرب شوية السم دول نشرب ونتوكل ولا نعمل ايه مصالح ومفاسد اشرب ما اشربش فشرب والكلام انظروا في ترجمة سيدنا خالد في اي كتاب من الكتب ينص عليها نصا فشرب خالد من هذا السم وقال بسم الله وتحسى السم فلم يضره شيء وفتحت البلاد بفضل فعله ذلك ايه الثقة دي ايه اليقين ده اه لن يضيعنا فين دي بقى في قلوبنا النهاردة يا شباب في قصة اخرى برضو في المسند ان امرأة خرجت في سرية من سرايا المسلمين كان عندها 12 عنزة من الماعز يعني والست عندها ابرة التريكو دي بتغزل بيها اسمها الصيصية المهم يعني عشان تعدوها لما تقروها تبقوا فاهمينها الصيصية دي فسابت إبرة التريكو بتاعتها و12 عنز رجعت من السرية لقت إبرة التريكو مسروقة وعنزة من ال 12 حد سرقها أخذها فقالت يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك والنبي قال من خرج في سبيل الله فهو ضامن اللي يخرج في سبيل ربنا ربنا ضمنه قالت إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه ودلوقتي أنا كان ليا 12 عنزة أنا عايز العنزة بتاعتي وإني قد فقدت عنزا وصيصتي هذه وإني أنشدك يا رب عنزتي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها النبي قعد يحكي قد ايه قعدت تقول يا رب يا رب يا رب وتوكلها عليه واعتمادها عليه في أن يحفظ عليها مالها قال صلى الله عليه وسلم أصل كريم شكور قال فأصبحت وعندها عنزتها ومثلها وصيصتها ومثلها حاجتين يعني هي ضاعت واحدة رجعهم لها اتنين إبرة تريكو واحدة رجع لها اتنين واحدة واحدة السبن برضه هكذا المعاني دي بتقول ايه في الاخر دول ناس عرفت ربنا وثقت فيما في أيدي الله أكثر مما في أيديهم وهو ده حقيقة التوكل عايز تعرف انت تعرف ربنا ولا لا اختبار عملي شايل فوق دماغك حمل الرزق ولا لا لما هتتخرج والناس بتقول لك أيامكو أيام مفترجة ما شاء الله الحاجة رخيصة وتفهمين كل حاجة فيعني هتعملوا ايه ده دلوقتي يقول لك ده انا لو خرجت مثلا بمرتب كذا ده انا ما كنتش احلم ده ما يجيبش الهوا ده ما يجيبش حق ايجار الشقه دلوقتي طب هنتجوز ازاي طب هن... هناكل منين طب هنعيش ايه طب ايه طب ايه طب ايه فكل ده فوق الدماغ وهي من الناحيه الثانيه لما تبتدي بقى 20 21 23 25 ولسه بنعد ولسه العمليه ما فيش اي حاجه هتقولك تقول لك هيتجوز ازاي فشايله هم الزواج والرزق وكل واحد شايل هموم فوق دماغه قد كده ان كنت لا تحمل هم الرزق فانت متوكل وان كنت تحمله يبقى عندك مشكله ليه بقى قالوا سبحان من الجا الجليل ربنا العظيم الجليل بيحلف الى الحلف فيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب فورب السماء والأرض إنه لحق يا جماعة هيرزقكم والله هيديكم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون كان الحسن البصري يقول حكمة جميلة يقول إيه ابن آدم لا تحمل هم سنة على يوم شايل هم السنة ليه لما نتخرج ونشوف وهيحصل وهيجرى شايل هم سنة على يوم كفى يومك ما فيه كفاية الهموم اللي في اليوم الواحد عشان تشيل هم بكرة وبعده وبعده فإن تكن السنة من عمرك يأتك الله فيها برزقك يا عم لو وصلت ان انت تعيش سنة ربك هيبعت لك رزقك وإلا تكن من عمرك فأنت تطلب ما ليس لك بس خلصت القصة هو ده قصر الأمل انه ايه اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح اعمل هكذا تريح بالك وتبقى مهموم بوقتك عارفين يا جماعة بتوع علم النفس الاجتماعي يقول لك ينبغي ان انت تبقى مشغول بالآن لا بأمس ولا بغدا الآن يعني الساعة دي اللي انت قاعد في المسجد المفروض دي الساعة الأسبوعية اللي انت بتشحن نفسك فيها إيمانيا ما تشغلش نفسك بقى هيخلص امتى ولا الدرس هيطول ولا هيعمل أنا عارف ما تشغلش دماغك سيبك من القصة دي خليك مشغول دلوقتي بالكلمتين تطلع بيهم ان يشغلوك وهكذا اشغل نفسك بما أنت فيه أنت جيت عشان تطلب العلم عشان تسمع لك كلمتين علشان تشحن نفسك إيمانيا عشان يبقى مجلس من مجالس العلم تحفك فيه الملائكة وتغشاك فيه الرحمة يبقى هكذا لعله يكون ده سبب أنك تقف على الطريق وتكمل بس فما تشغلش نفسك بما هو بعد وهكذا وانت دلوقتي بتذاكر ما تفكرش في حاجة تانية انت دلوقتي بتصلي يبقى بتصلي انت دلوقتي في الشغل يبقى في الشغل خلاص افصل اول ما تخرج من الشغل ما تفكرش بقى كل اللي حصل النهارده وبكره هنعمل ايه وهكلمه وهيقول لي ايه والمدير هيسوي والعلاوه جايه وال... يا عم لما تبقى في الشغل فكر في الشغل ولما تبقى في الصلاه فكر في الصلاه ولما تبقى في كل مكان اشغل نفسك بما انت فيه ده حل كده عملي خالص هكذا كانت وصيه السلف شكى رجل الى ابراهيم بن ادهم كثره العيال قال له عندي عيال كتير والدنيا عشان برضو يعني الراجل يبقى عنده نظر فإبراهيم ابن آدم يعمل أي حاجة الدنيا يعني مقفولة علينا شوية فقال له يا إبراهيم يا أخي انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي هات لي أي حد من عيالك رزقه مش على ربنا هاتولي أنا هتكفل بيه انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله فحوله إلى منزلي قيل لحاتم الأصم على أي شيء بنيت التوكل كل ده في معنى معرفة الله سبحانه وتعالى أول حاجة تبني عليها موضوع التوكل قال لهم على أربع علمت أن رزقي لا يأكله غيري فلست أهتم له بخلاص هيجيني رزقي فعشان كده مش مهموم ان هو لن يأتيني أنا علي باخد بالأسباب وخلاص وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به وأنا اللي هينفعني عملي وأن ليس للإنسان إلا إلا ما سعى وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره فبجري لحسن الموت يأتيني وأنا مش مستعد وعلمت أني بعين الله في كل حال فأنا أستحي منه حاتم الأصم ده مذكور في بعض الكتب قصة عجيبة جدا في توكله حاتم كان راجل غلبان فقير وأولاده كانوا كثر عنده ذكور وإناث وكان في بعض الأوقات لا يملك حبة في بيته ففي يوم من الأيام قعد في المسجد فتذاكر هو وإخوانه الحج فنفسه اشتاقت فرجع بعد العشاء لأولاده قاعدين إيه رأيكم عايز حج حج إيه يا عم إيه يا عم طب يعني خلي عندك برضو أي حاجة ما احنا قاعدين ما بناكلش خالص تقول لي نحج ففعلا أهله زوجته وأولاده قالوا أنت على هذه الحالة وأنت لا تملك شيئا إلا ابن صغير له بنت صغيرة قالت ماذا عليكم لو أذنتم له أنتوا هيحصل لكم إيه إن الله سبحانه وتعالى رازقه هو رزقه على الله خلوه يخرج بس المعنى الفقهي حاجة ثانيه عشان بس نبقى منضبطين فقهيا لمن استطاع إليه سبيلا لكن احنا بنتكلم عن واحد يعني عامل الله عز وجل بيقين بالغ زي كده المقامات اللي احنا قعدنا نتكلم عليها من أح- من أحوال الصحابة المهم قالت لهم رزقه على الله فقالوا صدقت والله هذه الصغيرة انطلق يا أبانا روح الشاهد هو خد بعضه وطلع الحج ومشغول بهم العيال الشاهد في الموضوع الموضوع زاد على أهل بيته جدا وبقوش لاقيين حاجة ما عندهمش إلا فضل ماء هم مية وما عندش أي حاجة تانية عايشين عليها وخرج الأمير في صيد خرج يصطاد فهو بيصطاد وقعت فريسته بجوار بيت حاتم الأصم فبعت الناس عشان يأتوه فالمهم وصل عشان ياخد بقى يشوف هو صاد ايه وعمل ايه فاستأذن على البيت قال لهم اي بيت هذا قالوا له بيت رجل صالح يدعى حاتم الأصم قال قد عرفته آه سمعت عنه هل أعطونا بعض الماء هم ما عندهمش غير شوية المية قال فاستأذنوا على أهل البيت فجاءوا للأمير بماء فشرب بعض الماء فاستملحه قال ياه دي مية حلوة قوي بتاعت حاتم الأصم بقى فجامدة يعني فشربوا فقال هذا ماء حسن فالمهم فالوزير راح جاي جنبه قال له ده زي ما قلت لك ده بيت حاتم الأصم والراجل طلع في الحج وهم مش لاقيين أصلا أي حاجة قال وقد شققت عليهم يعني وكمان رحنا خدنا منهم حاجات دول ناس غلابة فأمر لهم بأعطية راح عمل حركة ظريفة كانوا بيلبسوا حزمة كده راح فاكك الحزام وقال طبعا حزمة الملوك دي بقى كلها بقى يعني قد كده راح فاكك وقال أنا فككت حزامي هذا راحوا كل اللي معاه عملوا نفس الحكاية راح الوزير مخ- واخد كل الحاجات دي وراح بايعها لهم وراح مجديهم المال فلما وضعوا المال في أيدي أهله بكت الصغيرة البنت الصغيرة راحت معيطة ليه قالوا لما تبكين انت تفرحي قالت أبانا في الحج أبونا في الحج لو كان خرج ومعاه الحاجات دي كان ربنا بلغه فرفعت زوجة حاتم الأصم رأسها إلى السماء وقالت إلهي وسيدي سبحانك البارحة بتنا جياعا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا ويعطينا ويكون عندنا هذا المال الوفير الشاهد هو بقى هناك لما خرج هو في الحج كان من أمره أن أخذ في معالجة بعض الناس هو كان يعرف يشتغل في الطب كانت له خبرة بالطب فهو في رحلة الحج واحد من الوفد اللي كانوا معاه تعب فطلبوا له أط- أطباء فلم يجدوا فقالوا هل من عبد صالح فحاتم خد بعضه وراح له فلما دخلوا عليه وكلمه طلع الراجل أمير في قومه راخر فأمر له أن يعني يعمل فقام فأعطاه دواء فشفي وعوفي فأمر له الأمير بما يهنيه من أكل وشراب فهو رخر بقى عنده أكل وشربه والتانيين نفس الحكاية فنام مفكرا في أمر عياله يقول ياه لو كان معانا دلوقتي كنا بغددنا العيال شوية واديناهم فنام مفكرا في أمر عياله فقيل له في منامه يا حاتم من أصلح معاملته معنا أصلحنا له سائر المعاملة اللي يصلح اللي بيننا وبينه نصلح له أموره كلها ثم أخبر م- بما كان من أمر عياله فأخذ يكثر في الثناء على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا لا تطلب شيئا بيد غير الله أما تستحي أن تطلب الدنيا ممن طلب الدنيا اطلب الدنيا ممن بيده الدنيا حاجة من الحاجات علشان موضوع المعرفة ده ينضبط أول حاجة ينافي التوكل ويقع شرك لأن المفروض في المعرفة أول حاجة وأهم حاجة توحيد ربنا ينافيه الطيرة التشاؤم ما- عمره ما يبقى متوكل ده ما يعرفش ربنا اللي هيتشائم اللي اتشائم بقى من 13 ومن آه، الغراب الاسود ومن انت والنجوم وحظك اليوم و- وشند الفلكي كل القصه دي يبقى هذا يقع في شركيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني ما فيش حد برضه ما بيجيلوش لحظة كده ايه يتشائم شيئا ما او يبتدي يقول لك شكلها كده مقفول ويحس انها مش جاية معاه يقول وما منا إلا وله ولكن يذهبه الله بالتوكل حديث رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وصححه الألباني اتيان الكهان وضرب المندل بقى وافتح فنجان واعمل القصص دي كلها حديث يعني عجيب يمكن ما فيش في السنة حديث باللفظ ده بالشكل ده يقول النبي ايه لن يلج الدرجات العلى لن يلج الدرجات العلى من تكهن يعني اللي يقع في الكهانة دي ويقع في شيء من هذه الأمور لن يصل إلى الفردوس الأعلى أبدا إلا أن يتوب ويكون مش عارف لكن لو واحد عارف ووقع في هذا الأمر تبقى مشكلة لن يلج الدرجات العلى من تكهن أو رجع من سفر تطيرا يتشائم يعني منها كذلك تعليم التمائم اللي هو ممكن واحد يبقى يقول لك ايه بتفائل تقول له لابس خاتم ليه يقول لك لا سنه بس هو في الاخر يقول بتفائل يعني لما يبقى معايا كده عشان برضو اخذ العين اعمل كده يعني عشان برضو يبقى بدل الدبله والحاجات دي فيعني برضو يعرفوا ان انا مرتبط اليومين دول يعني فحاجه من دي يعني حاجه كده لا طبعا مش, مش ده المعنى المعنى اللي انا عايز اوصله اللي هو فيه المشكله ان هو يعلق شيء تفاؤلا او يحس ان هي دي اللي بتجيك تجلب البركه تحط المصحف وهي تلبس سلسله وتحط مصحف وكعبه وكده تقول لك يعني بركه كل هذا النبي في الحديث يقول من تعلق شيئا وكل إليه فهكذا اللي يتعلق بأي شيء سوى الله يوكل إليه هي ده المعنى ربطت قلبك بمين ربطت قلبك بأي حد إن هو ده اللي هيسعدك أو هينفعك أو أو أو من توكل على شيء وكل إليه عشان كده بتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ما تخلينيش راكن على نفسي يا رب أبدا خدنا أول معنى واستفضنا فيه عشان ده أهم واحد فيهم رقم اتنين إنك تثبت الأسباب والمسببات اللي هو بقى احنا في التعريف في الآخر خالص قلنا ايه مع أخذ الأسباب عايز الحتة دي علشان عندنا احنا مفاهيم مغلوطة جات لنا من مناهج فاسدة إنك تقعد وفي بعض الناس والله أنا شفت بعيني رأسي يقول لي الحمد لله ابني عمره ما كل إلا من الصدقة ده كده يبقى بركة دي جايه له من فلوس ربنا فعشان كده يبقى كذلك في ناس تعتمد اعتماد كلي على مثل هذه الأمور ويتصورون ويقعدوا ويتواكلوا ويظن أن الرزق سيأتيه من غير عمل ومن غير كد مفاهيم مغلوطة ويظن أن هذا هو التوكل العظيم الذي يدل على اليقين الذي ما بعده يقين يا سلام ده كده عمره ما يحصل طب خلاص بالتوكل اتجوز بالتوكل تلاقيها بقت عندك واتجوزت وخلفت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هو بقى كل حد بالطريقه دي خلاص هو الفلوس هتجيلك هتنام تصحى تلاقي تحت المخدة كده حاجة كتيمي مالكش دعوة حاجة بينك وبين ربنا كتيمي كده هتفتح المخدة تلاقي لك جايه لك فيها رزمة فلوس حلوة بالتوكل طبعا كل هذه مفاهيم مغلوطة إنما أمرنا أن نأخذ بالأسباب ألم يقل الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل الدبة بتاعتي أنا عايز أخش أصلي ها انت داخل دلوقتي المسجد وعربيتك بره اقفلها ولا سيبها واحنا داخلين بيوت ربنا فمش هيحصل اي حاجة اعقلها واتوكل ام اطلقها واتوكل قال اعقلها وتوكل السيدة مريم شوف هي نفساء وضعيفة وتعبانة وعندها مشكلة ومحنة نفسية بسبب انها ولدت الان ومش عارفة هتتصرف ازاي طب خلاص بقى ينزل لها من السماء اكلها وشربها لا يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة يؤمرنا يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها مأمور بطلب الرزق وأن تكد في طلب الرزق لقي عمر رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن قال لهم من أنتم قالوا نحن المتوكلون احنا بتوع ربنا فقال بل أنتم المتكلون إنما المتوكل الذي يلقي الحب في الأرض ويتوكل على الله جل وعلا يبقى هو ده المعنى يبقى اللي يقول معنى مخالف يبقى بيقع في تواكل وليس في توكل يبقى لابد من السعي في طلب الرزق الصحابة حاجة من حاجات اللطائف يعني عارفين ليه أمروا بغسل الجمعة الحديث في البخاري يمكن الناس ما تعرفش القصة دي ليه النبي أمرهم بغسل الجمعة علشان كانوا بيعملوا بإيديهم وكانوا بيأتوا المسجد فعليهم بقى أثر التعب والشغل وعرق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلوا يعني للجمعة الجمعة بالذات لقى ليها موضع تاني فأمروا بذلك طب يعني الصحابة بقى ما كانتش تقعد وكانوا يقولوا احنا بقى اللي هنحمل الدين فنقعد بقى في مسجد النبي نتعلم وعلشان بعد كده احنا اللي هنوصل فيبقى ربنا اختصهم بالقصة دي وما يبقاش في حد تاني يعمل اي حاجة لا يتقسموا في ناس تطلع طلبة علم وفي ناس تطلع عباد وفي ناس تطلع تجار وفي عبد الرحمن بن عوف يدخل يقول دلوني على السوق على ان الراجل بيقول له خد اهو ادي زوجتين اختار واحدة وادي فلوسي شوف اللي انت عايزه وخده وعيش بيه يقول له لا لا لا بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق هو ده المشكلة بقى لازم أحطها هنا بسرعة كل الشباب تيجي تكلمهم في الشغل أو بعد ما يخلص جامعة ويبتدي يدخل في معمعة الحياة يبتدي يواجه مشاكل قد كده مفيش نية يقول لك فتن وأنا مش عارف وأعمل إيه وخلاص إيماني بيضيع ما أنت بإيمانك بيضيع لأنك من الأول خالص نيتك مش مظبوطة لو نيتك انت محتسب فيما تعمل لو انتك فاهم القانون ده قانون الشرع ده لو انت فاهمه صح يستحيل انه يأتي لك به نتائج عكسية لانك فعلا متعبد لكن القصة ان انت بتختلط عليك حب الدنيا مع طلب الرزق انت عايز فلوس عايز فلوس تعمل بيها ايه المؤمن القوي خير واحب الى الله وفي كل خير ما تشتغلنيش انا انا عارفك فالمسألة مش كده انت جايب فلوس علشان خاطر الفلوس دي تتبغدد بيها عايز تعيش بقى وتتجوز لك واحدة حلوة وتشوف لك عربية تمام وتقعد تسكن لك في مكان يليق بمستواك ويليق بيك انت عايز عايز دنيا فتح لها فاك فبتبتدي بقى تقول هعمل ايه ولازم الواحد يواصل ويعمل والدنيا صعبة وبتاع وبعد كده بتصرف فين الفلوس بتروح في انهي اتجاه لنصرة دين ربنا والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله خلونا ايه خلونا صراحة المسألة عمرها تبقى كده فمن هنا يأتي يأتي الإشكال ان انت عامل السلوفان على الكلام وتبتدي تحطه في كل حتة والله ابدا ده عشان خاطر بس كذا انت عايز تتجوز ليه عشان والله عارف في نفسي مش عايز اخر حاجه عايز تشتغل ليه بس عشان الواحد يبقى معاه فلوس ويبقى يمكن لدين ربنا في الارض ويا سلام كده بقى يعني ايه انت فاهم انما القصه حاجه تانية خالص تبحث بقى تبص عليه اللي بيجي يقول لك بس جوزني واتفرج عليا بعد الجواز اتفرج عليا انا بقى بعد الجواز ولا الهوى ليه النيه فاسده النيه مش صحيحه هو مش داخل فعلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والارضاء ربنا واهم حاجه عنده ان ربنا يرضى عنه وبس ويخشى على نفسه من فتن و و و بتيجي في لسانه واللي في قلبه دي يمكن رقم اتنين او تلاته خلونا نعيش بقى خلونا ندوق لنا يومين انتوا عاملين لنا كده الموضوع من كتر الضغط بيبقى للأسف الشديد هي دي المعاني اللي بتبقى في القلوب فعايزين نصلحها نصلح المعنى ده يبقى يومك كله ينقلب عبادة لله بالله عليك انت قبل ما تنام تقول انام بس علشان اتقوى على طاعة ربنا عشان اعرف اصلي الفجر واصلي القيام وان شاء الله ربنا هيمن عليا قبليها بنص ساعه والواحد بس ياخد بقسط من النوم وتقعد تقول اني احتسب نومتي كما احتسب قومتي ولا اول ما هترجعوا دلوقتي ده النهاردة ادانا ساعتين خلص علينا فتخش تتعمل تخش وتنسى وتنام والشيطان يخليك تضيع لك عشان الثمان ساعات اللي هتنامهم او ال 10 ساعات اللي هتنامهم او 12 ساعه اللي هتنامهم اي حاجه يعني اللي انت هتنامه ده كله يضيعه خالص عشان ما يبقاش في ميزان حسناتك فيضيع عمرك هكذا فاهمين فالاصلاح النيه في المعنى ده مهم جدا خدنا رقم واحد معرفه الله سبحانه وتعالى وخدنا المعاني ازاي نثق في الله ويبقى يقيننا في الله وحده ونبقى واثقين فيما في أيدي الله أكثر مما في أيدينا رقم اثنين ناخد بالأسباب أمرنا أن احنا نخرج للرزق نطلب الرزق أمرنا أن احنا نطلب العلم نطلب العلم أمرنا أن احنا نعمل كذا وكذا وكذا من الأمور نصل الرحم ونبر والدين ونساعد يتامى ومساكين و و و و كل ده يدخل في المنظومة كلها اللي انت عايش فيها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بعد كده رقم ثلاثة ما تعتمدش ابدا ابدا على اي شيء كلمة اي شيء دي مهمة قوي لا تعتمد على ذكائك ولا تعتمد على خبرتك ولا تعتمد على امكانياتك المادية او المعنوية ولا تعتمد على شخص ولا تعتمد على أي حد ما تعتمدش أنا بقول والله المتجوزين كده والكلام ده يعرفوا المتجوزين كويس إن هو بيتجوز ويبقى راكن على مراته انا بيجي لي الشكاوى ليل نهار هو يقول لك يا شيخ والله اول ما اتجوزت وبتاع انا قلت هي دي اللي هتقومني الليل وهي دي طب ما تقوم انت يا راجل وتقومها يعني هي بقى اصل انت عارف يا شيخ انا في الشغل فانا الواحد راجع اي لاقي بقى اللي هي قاعده فاضيه ما بتعملش حاجه وهي تقول لك ده انا كنت متجوزاه عشان يعلمني ديني وياخد بايديا قلت هو ده شيخ الاسلام فطلع ولا الهوى ايه اللي حصل هو راكن عليها هي اللي هتصلح له دينه وهي اللي فاضيه وهي راكنه عليه هو اللي بيتعلم وده اللي بيروح مساجد وبيحتك بالمشايخ وكذا يبقى هو ده اللي هينفع وهكذا فتبقى هي دي محط الإشكال بيعتمد على غيره اوعى تركن على غيره فلا تعتمد على أحد سواه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هكذا كانوا يقولون توكل على الله حتى يكون التوكل جليسك وأنيسك وكل شيء في كتاب التوكل لابن أبي الدنيا برضو من الكتب الظريفة زي ما كنا قلنا في حسن الظن بالله برضو كتاب التوكل لابن أبي الدنيا ده كتاب ظريف ممكن تراجعوا فيه بعض المعاني في هذا الباب قرأ أحدهم قول الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا فأقبل سليمان الخواص على القارئ وقال يا أبا قدامة كان يدعى أبا قدامة ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله وبدأ يفسر له الآية قال له انظر قال وتوكل على الحي الذي لا يموت فأعلمك أنه لا يموت وأن جميع خلقه يموتون ثم قال وسبح بحمده وأخبرك أنه خبير بصير فلو عامل عبد الله بحسن التوكل وصدق النية لاحتاجت إليه الأمراء لو واحد ملأ قلبه بالمعاني دي لكن كل الناس تحتاج ليه وهو لا يحتاج إلى أحد وهو ده المعنى اللي احنا عايزين نتربى عليه نبقى عندنا عزة انا ما مطلوبش من حد الامر يأتيني ولا اتطلبه بوجهي ان انا اروح واعمل كلمتين وسايس عشان خاطر المسألة تمشي و... ويعني اتعرض يعني لا عزة نفس هو ده رزقك سيأتيك فلا تتعرض له بحيلة انما سل الحي الذي لا يموت يأتيك فتعلموا عزة النفس في طلب الرزق عشان انت مش معتمد على حاجة سواه وهو مش هيضيعك الامر الرابع حسن الظن بالله يعني بيقول لك انه زي ما تكون كده بالظبط ملك راح مديك 10 جنيه بعد كده العشرة جنيه دي سرقت منك فقال لك الملك عندي اضعافها فلا تهتم صح عارفين المعنى ده يعني انت دلوقتي انت والدك بيديك مثلا مصروف كذا ف10 جنيه مش قصه فانا ترجع تقول له ال10 جنيه اتسرقت يقول لك يا ابني خلاص وانت قاعد تعيط وتعمل وتسوي خلاص خد 50 لانك انت وانت برضه ايه يعني عشمان يعني بتعمل الفيلم ده علشان خاطر برضه ايه يعني الراجل يبقى ياخد باله لا بجد لما تبقى انت راكن على ملك وسطتك ملك الغني سبحانه فلما تفقد اي شيء هو ده اللي بيحصل لما بتبتلى او لما تبقى انت عايز حاجه ومش لاقيها لما تفقد أي شيء من هذه الأشياء هتقول إيه ما منعني إلا ليعطيني أصله مش بخيل هو بخيل حاشاه بخيل حاشاه سبحانه الكريم الجواد الأكرم سمى نفسه كذلك أول صفة يتعرف بها على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا مين يقول له اقرأ وربك الأكرم أكرم من كل ما تتصور بس هو ده المعنى فلو في قلبك المعنى ده هتحسن ظنك بيه يحصل بلاء هتقول ان شاء الله هيديني ما حصلش اللي كان في نفسك ان شاء الله ربنا مدخر لي افضل اوعى بقى الشيطان يخش انت اصلك كلك ذنوب ومعاصي عارفك عارفك وعارف اللي انت بتعمله واللي انت بتسويه تقول له اه صح ايوه انا انا بتاع ده وانت مش فاكر انت هتنسى الامبارح طب كذا طب كذا طب كذا يبتدي يحط لك الذنوب فتقول اه دي كلها عقوبات ودي كلها كذا ودي كلها كذا الدنيا سودة احسن ظنك بربك اه انا بتاع ذنوب ومعاصي وانا عندي مشاكل لكن الله اكرم وارحم واحن علي من امي وابي خلاص ان يحسن الظن بالله اجي رابع حاجة اخر حاجة ان يستسلم بقلبه له كاستسلام الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء تستسلم لأمر ربك ما احنا قلنا بقى بتحبه وعارفه وفي نفس الوقت واثق فيما في يده أكثر فسلم له أمرك وفوض له أمرك واركن عليه وحده وثق أنه لن يضيعك بس تعلمها صح تعلمها صح ازاي أن تتبرأ من حولك وقوتك تقول له ايه أنا عاجز ضعيف غلبان وأنت القوي وأنت الكريم سبحانك فيا رب لا حول ولا قوة إلا بك فتستعين بها عشان كده النبي يقول إنها كنز من كنوز العرش لا حول ولا قوة إلا بالله في نفس الوقت أنت بتستخير وترجع له أمرك في سائر الأمر عشان كده تتعلم الاستخارة في سائر أمورك هذا هديه صلى الله عليه وسلم كان يستخير الله في كل شأنه في كل حاجة يستخير فيها ربنا ودعاء الاستخارة جميل بيعلمنا التوكل كله يقول ايه فيه وإن كان فيما تطلب ده الشر فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ادي حسن الظن واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به يبقى مفوض له الامر والنتيجة انا راضي اصل انت يا رب مش هتضيعني اصل انا واثق ان انت يا رب باذن الله باذنك بحولك وقوتك ستعطيني ليس لاني استحق لكن لانك بر هو ده المعنى توكلوا على الله في كل أحوالكم إذا التبست عليكم أمور واختلطت عليك بالاستخارة والاستشارة ربنا يقول وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عايز في أي لحظة في حياتك عاهدت ربك عليك أن تتوكل لما تبقى عايز تتجوز عايز تشتري شقة عايز تجيب عربية عايز تعمل أي معاملة اوعى تنسى التوكل شوفوا قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح لما قال له خلاص هجوزك بنتي بس بشرط تشتغل راعي للغنم عندي 8 سنين عايز يبقى 10 يبقى جزاك الله خيرا قال فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين يقول له بقى سيدنا موسى إيه؟ قال هذا بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 8 عشرة مش مشكلة فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أنا وكلت ربنا في هذا الأمر فيشغله 8 سنين عشان يتجوز احنا قلنا دي من فضائل الزواج يقعد عشان يجيب مهر واحدة 8 سنين شغل أختم لكم بهذه البشارة في التوكل في كتاب التوكل لابن أبي الدنيا أنه التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي الاثنين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما لصاحبه إن مت قبلي فالقني وأخبرني يا ريت ناخدها كده ونسأل ربنا أنه يكون دي بشارة لواحد مننا اللي يموت قبل التاني يبقى يشوفه في الرؤية ويبشره بما كان عند الله له فأخبرني ما لقيت من ربك وإن أنا مت قبلك لقيتك فأخبرتك فقال أحدهما للآخر أو يلقى الأموات الأحياء إيه ده هيحصل ان احنا ممكن يحصل الكلام ده ونتقابل قال نعم أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت فيجي له كده في الرؤية قال فمات أحدهما فلقيه الآخر في المنام فقال توكل وأبشر توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط فلم أر مثل التوكل قط ودول صحابة محمد صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم اعتمدوا عليه فوضوا أمركم ليه اتعلموا ازاي تثقوا بيه وحده لو تعلمتوا الدروس دي والمعاني دي ودخلتوها في قلوبكم هتتغير حاجات كتير قوي في حياتنا وتصوراتنا ومفاهيمنا في الحياة بدواء التوكل فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا